مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث الروح القدس الروح القدس يتحدث عنه الكتاب من اول سفر التكوين في تكوين اصحاح واحد ايه اتنين وروح الله يرف على وجه المياه ولذلك الفصل ده بيقرا في تقديس مياه المعموديه روح الله يرف على وجه المياه وفي العهد القديم ذكر عن الروح القدس ولاهوته قوة الخلق ويقول ترسل روحك فيخلق ويجدد وجه الأرض علاقة الناس بالروح القدس على الأقل في العهد القديم نذكر الآتي ان الروح القدس هو الناطق في الانبياء يعني مصدر الوحي الالهي هو الروح القدس الروح القدس ايه الناطق في الانبياء يعني روح الله بيتكلم على افواههم ولذلك معلمنا بطرس الرسول يقول لم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان بل تكلم بها اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس مسوقين من الروح القدس الروح القدس هو اللي بيوحي اليهم بكلمه ربنا فالروح القدس هو الناطق في الانبياء تاني حاجه حلول الروح على بعض اشخاص نسمع في سفر القضاء اصحاح 13 ان شمشون كان يحركه روح الرب نسمع ايضا حلول الروح القدس على الملوك بالمسحه في مسحه مقدسه ربنا شرح كيف تتكون هذه المسحه وايه موادها في سفر الخروج وكان يمسح بها ثلاثه على الاقل الكهنه والملوك والانبياء من جهة الكهنة ورؤساء الكهنة أول واحد مسح بيها هارون رئيس الكهنة وإحنا في المزمور بنقول كالطيب ما هو ما أحسن وأحلى أن يسكن الأخوة معا كالطيب الكائن على الرأس النازل على اللحية لحية هارون النازلة إلى جيب قميصه يعني كان بيصب الزيت المقدس عليه ويمسحه وبالمسح ياخذ روح الرب وهكذا ربنا كان يتكلم يقول مسحائي فكان بيمسح الكهنه زي هارون وكان يمسح الملوك واول ملك مسح الملك شاول في صمويل الاول اصحاح عشره صمويل النبي صب من قنينه الدهن على راسه فتحول شاول الى رجل اخر وحل روح الرب على شاول فتنبأ لدرجة الناس قالوا أشاول أيضا بين الأنبياء إذا كان الروح القدس يحل على أشخاص ويعطيهم مواهب ويعطيهم مواهب من ضمنها النبوة مثلا تاني واحد مسح من النبي صموئيل داوود النبي في صموئيل أول إصحاح 16 مسحه فحل الرب حل روح الرب على داوود من جهة مسحة الأنبياء تجدوها في ملوك الأول إصحاح 19 ربنا قال لإيليا يذهب ويمسح ياهو وحزائيل ملكين وقال له وامسح إليشع نبيا عوضا عنك امسح إليشع نبيا عوضا عنك يبقوا ثلاثة كانوا بيتمسحوا بالزيت المقدس الكهنة مثل هارون الملوك مثل شاول وداوود وياهو حزائيل الأنبياء لهذا داوود النبي ما كانش قادر يمس شاول ويقول كيف امد يدي الى مسيح الرب مسحه الخدام كالانبياء ومن في مستواهم لعلها قيلت ايضا عن السيد المسيح في اشعياء 61 ايه واحد لما بيقول روح السيد الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين والشخص اللي بيمسح كان بيسمى مسيح الرب والروح القدس يحل عليه السيد المسيح نال ثلاثه انواع من المسحه المقدسه حينما مسح للخدمه في وقت المعموديه وحل عليه روح الرب كحمامه مسح ملكا ونبيا وكاهنا مسح ملكا ونبيا وكاهنا الروح القدس كان موجود في المسحه وموجود في الوحي الالهي وموجود في العمل من اجل الملكوت بيشتغل تلاقي حسقيال النبي يقول اخذني روح الرب ووداني كذا واخذني روح الرب ووداني اقروا في سفر حسقيال عن روح الرب وكيف كان يحرك حسقيال النبي وروح الرب ايضا كيف كان يحرك شمشون في سفر القضاه العهد الجديد يتميز بان روح الرب يحل في كل احد ويعمل في كل احد زي ما جاءت النبوه في سفر يوئيل النبي وذكرها بطرس الرسول في العظه يوم الخمسين ان اسكب من روحي على كل احد فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شيوخكم رؤى ويحلم شبابكم أحلام في حاجة تاني عن الروح القدس وسكناه في قلوب الناس ذكرها معلمنا حسقيال النبي شوفوا ربنا بيقول في حسقيال 36 و آية 26 وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وآية 27 وأجعل روحي في داخلكم واجعل روحي في داخلكم واجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون احكامي يبقى الروح القدس كان بيعمل في النبوه وفي الوحي الالهي الناطق في الانبياء والروح القدس كان يعمل في الملوك وفي الكهنه وفي الانبياء والروح القدس يعمل في قلوب الناس ويجعل لهم روحا جديده ويعطيهم ان يسلكوا في وصايا الرب ويحفظون احكامه الى جوار الروح القدس في المواهب اللي يتنبا بنوكم وبناتكم واحلام ورؤى كل دي مواهب الى جوار الروح القدس يحرك الناس جينا في العهد الجديد بقى الروح القدس في كل احد حل على التلاميذ مثل ألسنة نار في يوم البنتكوستي في يوم الخمسين وأعطاهم قوة وأعطاهم ألسنة جديدة إلى آخره إلى جوار كده الروح القدس بيعمل في الاسرار المقدسه في كل سر من الاسرار المقدسه بيعمل فيه الروح القدس الروح القدس ناله التلاميذ في سر الكهنوت قبل يوم الخمسين قبل يوم الخمسين تجدوها في يوحنا عشرين آية 22 و 23 في يوحنا إصحاح 20 آية 22 و 23 في آية 22 بيقول نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس وآية 23 من غفرتم خطاياه غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت يبقى أعطاهم بالروح القدس الكهنوت وسلطان الحل والرب وفي يوم الخمسين أعطى الحلول في قلوب الجميع وقيادة الروح القدس للخدمة الكنيسة في عهد الرسل في العصر الرسولي كانت ناجحة جدا لأن تقدروا تقول- تلخصوها في كلمة واحدة كانت كنيسة الروح القدس كانت إيه؟ كنيسة الروح القدس يعني الروح القدس كان هو الذي يعمل كل شيء وكان الروح القدس شرطا للخدمه لان الناس لا يخدمون بذراع بشري انما يخدمون بروح الرب الساكن فيهم ولذلك السيد المسيح قال للرسل في لوقا 24 أمرهم أن يمكثوا في أورشليم إلا أن يلبسوا قوة من الأعالي وهذه القوة تكلم عنها في أعمال واحد ثمانية قال لهم ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض يعني ما يشتغلوش غير لما ياخدوا الروح القدس ولما ياخدوا الروح القدس ياخدوا قوة يخدموا بيها مش بس بالرسل وإنما حتى للشمامسة في أعمال سفر الأعمال إصحاح ستة في اختيار الشمامسة السبعة قالوا اختاروا أنتم أيها الرجال الأخوة سبعة رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة يعني كانوا الشمامسة اشتراطهم أنهم يكونوا مملوئين من الروح القدس والحكمة لذلك أسطفانوس الشماس وهو مملوء من الروح القدس ومن الإيمان وقف امام مجامع كثيره ولم يستطيعوا ان يقاوموا القوه ولا الروح اللي بيتكلم بيه قوه في الخدمه لانهم ناس بتوع الروح القدس بل استطيع ان اقول ان حتى ميلاد المسيح من ذلك الحين بدأ الروح القدس يملأ الناس لأول مرة نسمع عن كلمة ممتلئ من الروح القدس إذا حبيتوا تقولوا للعيال كده الفزورة عشان يجاوبوها تقولوا لهم مين العيلة اللي كانت كلها مملوءة من الروح القدس كله كله كله عيلة يوحنا المعمدان يوحنا المعمدان كطفل في لوقا واحد خمستاشر يقول ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس وإمتى امتلأ من الروح القدس في بطن أمه لما العذراء زارت مريم في لوقا واحد من آية 41 و 42 و 43 يقول إن لما صار صوت سلام مريم في أليصابات حينئذ امتلأت اليصابات من الروح القدس وقالت لها الجنين ارتكض بابتهاج في بطن ليه؟ لأنه امتلأ من الروح القدس ساعتها وحس إن ده المسيح وارتكض في بطن أمه يبقى اليصابات امتلأت من الروح القدس ويوحنا المعمدان امتلأ في بطنها من الروح القدس وتلاقوا في لوقا واحد سبعة وستين لما اتولد يوحنا المعمدان حينئذ امتلأ زكريا من الروح زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا زكريا امتلأ من الروح القدس اليصابات امتلأت من الروح القدس آه، يوحنا المعمدان امتلأ من الروح القدس حكاية امتلاء من الروح القدس ده شغلانة جديدة كانتش معروف لكن دي تباشير العهد الجديد العذراء الوحيدة في البشر بلا استثناء الوحيدة التي حل عليها الروح القدس أقنوميا مفيش حلول أقنومي غير على العذراء بس لأن الروح القدس حل عليها لكي يكون جنينا في بطنها تكوين جنين ده عمل إلهي بدون ذرة بشر عشان كده بنقول على السيد المسيح تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وأيضا لكي يقدس مستودعها أثناء الحمل فالجنين الذي فيها لا يرث الخطية الأصلية حاجتين يكون جنين يقدس المستودع عشان لا تورث خطية أصلية لذلك في لوقا واحد خمسة وتلاتين لسبعة وتلاتين يقول لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك ولذلك القدوس المولود منك القدوس ليه قدوس؟ لأنه اتولد بدون خطية حبل به بدون خطية يدعى ابن الله بعد كده نبص نلاقي الروح القدس قاعد يشتغل على طول نلاقي مثلا سمعان الشيخ يقولوا انه كان راجل بار والروح القدس حل عليه هذا قد اوحي اليه من الروح القدس انه يذهب الى الهيكل ولما حل عليه الروح القدس مسك الطفل يسوع وبالروح القدس تنبأ وقال يعني الروح القدس قاعد يشتغل دي في لوقا اصحاح اتنين يعني من أول بدء العملية ابتدى الروح القدس يشتغل والسيد المسيح في كلامه برضه اتكلم عن الروح القدس حتى في العهد القديم يقول لهم قال داود بالروح قال الرب لربي يعني حتى المزمور اللي قاله داود قاله بالروح بالروح القدس نيجي بقى للعهد الجديد العهد الجديد كان يمنح الروح القدس فيه في اول العصر الرسولي بوضع الايدي بوضع ايه الايدي سواء بالنسبه لسر حلول الروح القدس آه، اللي هو حلول الروح القدس على الناس او بالنسبه للكهنوت بالنسبة لحلول الروح القدس على الناس نجد الحكاية دي بوضع اليد في أعمال 8 وأعمال 19 أعمال 8 بالنسبة لأهل السامرة وأعمال 19 بالنسبة لأهل أفسس شوفوا يقولوا إيه في أعمال 8 من آية 14 ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا اللذين لما نزل صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع حينئذ وضع الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس وضعوا الايادي عليهم يبقى صلوا ووضعوا الايادي عليهم فقبلوا الروح القدس وكانوا تعمدوا لكن ما اخدوش الروح القدس وهنا نقطه هامه اللي هي فصل سر المعموديه عن سر الروح القدس اهو دول كانوا اخدوا المعموديه واعتمدوا باسم الرب يسوع لكن ما كانوش خدوا الروح القدس في اعمال 8 في اعمال 19 لا كانوا خدوا دي ولا دي كانوا معتمدين معمودية آه، يوحنا أعمال 19 بيقول في ح- من أول إصحاح فحدث فيما كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس فإذ وجد تلاميذ قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس فقال لهم فبماذا اعتمدتم قالوا بمعمودية يوحنا فقال بولس إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي المسيح يسوع فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس إذا كان الروح القدس يحل على الناس بوضع الأيدي وضع ايدي الرسل طبعا دي ما اصبحتش متوفره بعدين لا الرسل ولا حتى خلفائهم الاساقفه ما كانتش متوفره وبدات المسحه بعد كده بدات المسحه بعد كده سر المسحه تجدوه في رساله يوحنا الاولى اصحاح 2 ايه 20 وايه 27 واما انتم فلكم مسحه من القدوس واصبح سر المسحه اسمه سر المسحه كريزما هولي كريزما المسحه المقدسه هولي كريزما ومن ساعتها بدا بسر الميرون كان الروح القدس يعطى للناس في الحلول العام بوضع اليد وفي الكهنوت ايضا حتى بالنسبه لاقامه الخدام كلهم فالشمامسة السبعة وضع الرسل عليهم الأيادي كان طريقة الرسامة أن يوضع عليهم الأيادي بولس الرسول قال لتلميذه تيموساوس قال له تشعل الموهبة التي فيك بوضع يدي كانوا يوضعوا الإيدين الاتنين كده فكانوا بياخدوا الروح القدس بوضع الأيدي حتى شاول الطرسوسي ايضا هو وبرنابا تجد في اعمال الرسل اصحاح 13 من ايه 2 و3 يقول وفيما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما بسلام فهذان اذ ارسل من الروح القدس انحدر الى سلوكيه الى اخر الاصحاح تصوروا الروح القدس كان يقدر يحل فيهم لوحده لكنه لا يريد ان يحل فيهم الا عن طريق القنوات الشرعيه في الكنيسه فالروح القدس يقول ل- للرسل والانبياء اللي موجودين في في ذلك الحين يقول لهم افرزوا لي برنابا وشاول طب يا رب ما انت موجود لا انتوا اللي تفرزوهم وانتوا اللي توضعوا عليهم الايادي وانتوا اللي ترسلوهم ولما ترسلوهم يبقوا ارسلوا مني ده كلام تمام دي تذكرني بحكايه قديمه زمان موجودة في سفر العدد إصحاح 11 يقول إيه؟ ربنا قال لموسى قال له العمل ده كبير عليك وأنت مش قادر عليه لوحدك طب وبعدين؟ قال له اختار لي سبعين شيخ من شيوخ إسرائيل وتجيبهم لي على الجبل واخذ من الروح الذي عليك واضع عليهم ده كلام ايه ده يا رب الواحد يبص لربنا كده ويستعجب ايه يا رب اللي انت بتعمله ده هو ايه اللي بتعمله ده عايز تديهم الروح القدس ما تديهم روح لا ده انا اخذ من الروح الذي عليك اخذ من عليك واحط لهم عجب عجب في عجب حاول تفسر فيها من هنا للاجتماع المقبل هتلاقي عجب في عجب ربنا ياخد من الروح اللي على اللي على موسى ويحط على دول ليه ما هو برضو لو الرب اداهم الروح القدس مباشرة يقولوا لبولس يقولوا لموسى ما تساوت الروس يا عم احنا زينا زيك اخدت روح ربنا واحنا خدنا روح ربنا لكن ده قال له اخد من اللي عليك وحط عليهم عشان يشعروا باستمرار انهم واخدين من موسى وينتمون لموسى ويخضعون لموسى اللي هو منه اخذوا الروح القدس وهو ده اللي بيحصل حاليا ان القسيس بياخذ الروح القدس بوضع يد الاسقف لو خد الروح القدس مباشرة يقول للأسقف احنا زي بعض الروس اتساوت ويظل خاضع ليه لأن أخذ الروح القدس منه قال له تضرم الروح القدس الموجود فيك بوضع يدي والأسقف ياخد الروح القدس من البطر يحط إيده عليه ياخد الروح القدس ويظل أيضا طول حياته عارف إن أخذ الروح القدس من البطر بقى بوضع اليد يؤخذ الروح القدس في الكهنوت وظل الى الان الروح القدس يؤخذ بالكهنوت انتم بالنسبه لكم ككنيسه رسوليه تشعروا بان تسلسل وضع اليد ده ماشي لحد الرسل لأن كنيسة رسولية واحد يقول أنا بعترف على أبونا فلان وباخد وضع اليد من أبونا فلان طب أبونا فلان ده واخد وضع اليد منين؟ من الأسقف الفلاني واخد وضع اليد من الأسقف والأسقف الفلاني ده واخد وضع اليد منين؟ واخده من البابا شنودة والبابا شنودة واخد وضع اليد منين؟ من البابا كرولوس والبابا كرولوس واخد منين؟ تقعد تتسلسل تتسلسل لغاية لما توصل لماري مرقس الرسول فتشعر إن اليد الرسولية تسلسلت لغاية لما وصلت لإيديك ولما تكون موجود وكاهن بيقرا لك التحليل ويحط ايده على راسك او يحط ايده للحل او للبركه تقول الايد دي اللي حط عليا اتسلسل بيها اتسلسل بيها لغايه لما اوصل لماري مرقس هذا فايده الكنيسه الرسوليه مش واحد يروح مطلع لاي حته في البروتستانتيه يقول انا صاحب كنيسه طب خدت وضع اليد من مين يا حبيبي خدتها من مين واللي اداك خدها من مين وتسلسلها ما توصل لحد فين ادي فائده تسلسل وضع اليد وفائده الكنيسه الرسوليه رسوليه نؤمن بكنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه لان الرسل خدوا من المسيح وبقي الروح القدس يوضع بوضع اليد يؤخذ بوضع اليد غير اني اريد ان اقول لكم ملاحظه بسيطه في وضع اليد لئلا يختلط الامر عليكم وضع اليد يختلف في نوعيته ففيه وضع يد للكهنوت وضع يد ايه للكهنوت زي ما قيل في اعمال 13 ايه 3 فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهم الايادي لوضع اليد للكهنوت ووضع يد قديما كان لحلول الروح القدس استبدل حاليا بسر الميرون وفي وضع يد لمجرد البركه ده ملهوش دخل قسيس يحط ايده على راسك ويباركك دي ما تقولش بتاخد كهنوت وضع يد للبركه غير وضع يد للكهنوت غير وضع يد لسر حلول الروح القدس دي غير دي غير دي وايضا ايام السيد المسيح كان في وضع يد للشفاء تلاقوا في لوقا اصحاح اربعه فصل بناخده في انجيل الغروب وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بانواع امراض كثيره يقدمونهم اليه فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم اذا في وضع يد للبركه وضع يد للشفاء وضع يد لحلول الروح القدس وضع يد للكهنوت وحتى وضع اليد للكهنوت لابد ان يصحب بامرين بصلوات ونطق نطق يحدده نطق يحدده انا بوضع ايدي على واحد واقول فلان شماس يبقى ما ياخدش ازيد من شماس يوضع عليه اليد تاني ويقول فلان قسيس ما ياخدش ازيد من قسيس يوضع اليد تالت ويقول فلان اسقف ما ياخدش ازيد من اسقف يبقى وضع اليد ايضا للكهنوت يحدد بالنطق ونوعيه الصلاه يحدد بالنطق ونوعية الصلاة وفي كل يعمل الروح القدس في كل هؤلاء بس يعمل في حدود السلطان الممنوح لكل واحد حسب النطق الموجود بقي ان اقول نقطه بسيطه وهي عمل الروح القدس في الخدمة في الخدمة زي ما قلت لكم ان كان الروح القدس شرطا للخدمة اختاروا انتم ايها الرجال اخوة سبعة رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم نحن على هذه الحاجة وزي ما الرسل لم يبدأوا خدمتهم إلا بعد أن حل الروح القدس عليهم كان شرط للخدمة وكان ايضا مصاحبا للخدمه وهو الذي يعطي القوه والارشاد والامكانيه للخدمه يعني في الكلام يقول ربنا يسوع المسيح في متى اصحاح عشره لما ارسل التلاميذ لخدمه قال لهم لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم المتكلم فيكم اذا هو اللي بيتكلم على السنه الخدام آه، لغايه دلوقتي موجوده في بعض اجتماعات يقف الواحد يقول آه، آه، نسمع التعزيه في هذا المساء ايها الاخوه روح القدس يتكلم على فم فلان مفروض ان الروح القدس يتكلم على ايه على فم فلان بس طبعا اذا تكلم على فم فلان لازم يكون كلام صحيح وصح في العقيده وما فيهوش خطا في التعليم لكن لو طلع كلام مش مظبوط ما نقولش الروح القدس ما هو الناس كله يقول لك الروح القدس يتكلم على فم فلان واحنا مش عارفين مين اللي بيتكلم لكن المفروض ان الروح القدس هو اللي يتكلم لستم انتم المتكلمين بالروح فيكم والروح القدس يعطي قوه زي ما جه في اعمال واحد ثمانية ولكنكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا ولذلك في العصر الرسولي يقول لك ملكوت الله كان قد اتى بقوه بقوه ايه بقوه الروح القدس وبقوه عظيمه كان الرسل يؤدون الشهاده بقيامه يسوع المسيح ونعمة عظيمة كانت على جميعهم في أعمال الإصحاح أربعة فبيدي قوة بل الروح القدس كان هو الذي يقرر قرارات المجامع المقدسة أول مجمع مقدس اجتمع في العالم كله مجمع الآباء الرسل في أعمال إصحاح 15 عارفين قرارات المجمع تصدرت بعبارة إيه؟ راى الروح القدس ونحن راى الروح القدس ايه ونحن إذا الروح القدس كان موجود في المجمع وهو الذي يكون للمجمع الروح القدس أيضا كان يقود تحركات التلاميذ شوفوا كلمة لطيفة قوي في أعمال إصحاح 16 بيقول إيه من آية خمسة فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية فلم يدعهم الروح يعني قال لهم دي لا ودي لا فمروا على ميسية وانحدروا إلى ترواس وظهرت لبولس رؤية في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مكدونيا وأعني إذا روح القدس يقول لهم آسيا لا بثينية لا روحوا مقدونيا يبقى هو اللي بيحركهم بيحدد لهم مكان الخدمة ويتكلم على أفواههم والروح القدس أيضا كان يعمل على أيديهم قوات وعجائب كلها بقوة الروح القدس ويتكلم على أفواههم بألسنة إصحاحين مشهورين في الكتاب المقدس يا ريت تحفظوا آه، أر- أرقامهم يعني في كورنثوس الأولى 12 تقول ده إصحاح الألسنة في كورنثوس الأولى 12 تقولوا ده إصحاح الألسنة في كورنثوس الأولى 14 مواهب الروح القدس كورنثوس الأولى 14 مواهب الروح القدس المواهب التي يعطيها الرب لكل واحد حسب التدبير الإلهي فهنشوف بيقول إيه الكتاب كورنثوس الأولى 14 آه، أنا آسف كورنثوس الأولى 12 بتاع المواهب وكورنثوس الأولى 14 بتاع الألسنة شوفوا يقول إيه يقول أنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل ولكن لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد ولآخر إيمان بالروح الواحد ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد ولآخر عمل قوات ولآخر نبوة ولآخر تمييز الأرواح ولآخر أنواع ألسنة ولآخر ترجمة ألسنة ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء الروح القدس بيعطي المواهب الروح القدس ايه بيعطي المواهب كل موهبة تامة نازلة من فوق من عند أب الأنوار الروح القدس بيدي المواهب في حاجة تانية اسمها ثمار الروح تجدوها في غلاطية 5 22 و 23 يقول لك ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أناه وداع وتعفف وصالح وإيمان كلها ماشية ثمار إيه الروح يبقى الروح القدس بيعطي السكنة الدائمة في سر الميرون بيعطي الولادة الجديدة في سر المعمودية بيعطي مواهب بيعطي قوة للخدمة بيعطي الكهنوت ب- بوضع اليد بيعطي المواهب بيعطي ثمار الروح كل دي عمل الروح كل ده عمل الروح في الأسرار المقدسة في سر المعمودية الروح القدس بيقدس ماء المعمودية لكي يولد منه الإنسان ولادة جديدة يموت الإنسان العتيق ويولد إنسان جديد على صورة الله يلبس المسيح الروح القدس في سر الميرون بيعطي الثبات في الرب ان يحل الروح القدس في الانسان الروح القدس في سر الاعتراف بيدي مغفرة الخطايا في سر الإفخارستية بيحول الخبز والخمر الجسد رب ودمه في الكهنوت بيعطي السلطان الكهنوتي في سر الزيجة بيجعل الاثنين واحدا في سر مسحة المرضى بيعطي آه، الشفاء دي عمل الروح القدس في الأسرار أظن كفاية عليكم الروح القدس دي اللي خدتوه نكتفي بكده اتفضل سيدي